عظيمة جدا لا تقدر ولا يتخيلها الإنسان اللي ربح وجاهد وتاجر باللي اداهوله المسيح وبعدين حط القانون لأني أقول لكم إن كل من له يعطى يعني اللي عنده هياخد أكتر ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه قانون النمو يعطى ويزاد زي ما قانون اللي معروف في الأحياء إن العضو المستعمل يحصل له إيه؟ ينمو لكن العضو الذي لا يستعمل يضمر او اللغه تتعلم لغه كل ما بتمارس اللغه كل ما امكانياتك في اللغه بتزيد اتعلمت اللغه وما استخدمتهاش تلاقيها بعد سنتين ثلاثه نسيت تاخدت منك عشان كده يقولوا قانون الحياه الروحيه هو قانون الراسماليه الروحيه الراسماليه قايمه على الزياده فلوس تجيب فلوس تجيب فلوس تجيب فلوس ايضا الحياه الروحيه قانونها قانون راس مالي كل ما تعيش كل ما تجيب اكتر كل ما تمارس كل ما تزيد كل ما تنمو النمو ده هو قانون الحياه الروحيه مفيش حاجه اسمها الواحد يقف عند كده اول ما هيقف عند كده اللي عنده هيتاخد منه حتى ان في الناس اللي بتشتغل بتقول لو انت عايز تنجز عمل بسرعه ما تديهوش لواحد فاضي تديه لواحد عنده شغل كتير لان اللي عنده شغل كتير ده شغال على طول لكن اللي قاعد فاضي ده كسلان اذا اردت انك تنجز عمل بسرعه اديه لواحد already عنده هو في المود شغال على طول لكن واحد بقى ما عندوش حاجه عقبال ما يقوم يقول اصل انا فاضي وما عنديش حاجه ويقعد ياكل عمره ما هيشتغل هو ده ايضا قانون الحياه الروحيه قانون النمو باستمرار فهنا بنشوف المكافاه مش لكل واحد اخذ لكن المكافاه لكل واحد اشتغل وربح اما اعدائي دول بقى المجموعه الثانيه خالص دول اللي رفضوا اصلا ان المسيح يملك عليهم العشرة أبناء دول الناس اللي موجودة في الكنيسة العشرة عبيد دول الناس اللي موجودة في الكنيسة أما من هم خارج الكنيسة أعداء الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتم بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي اللي قالوا ليس لنا ملك إلا قيصر وده فعلا حصل سنة 70 ميلادية اليهود اللي رفضوا المسيح كملك عليهم جه تيتوس القائد الروماني وذبحهم لكن ده ما كان إلا رمز أو ومضة مما سيحدث في مجيء المسيح تاني حيث سيكون هناك هلاك أبدي أو موت أبدي لكل من رفض أن المسيح يملك عليه لكل من رفض ان المسيح يملك عليه ولما قال المثل ده يقول ولما قال هذا تقدم صاعدا الى اورشليم كده بيبقى هيئ الذهن الذهن اللي كان متوهج لمجيئه كملك ارضي ويرفع الذهن ان انه لسه في وقت كتير لابد ان الكل يتاجر ويربح عشان يبقى له المكافاه في حد يحب يسال حاجه او يعلق على حاجه الراهب اه بيتاجر بوزنات اخرى بيتاجر بوزنات اخرى غير الماده لانه ما بيروحش الراهب اللي خرج للعالم ده ما بيروحش بيطمر الوزنه في التراب ولا بيخرج من اجل نفسه ده لما بقول ان احنا بنحتفل بعيد نياحته ربنا قال عليه عباره لطيفه جدا للانبا انطونيوس انبا بولا ده اللي قعد ما يقرب من فوق 80 سنه ما يشوفش حد ولا حد يعرف عنه حاجه قال له بسبب صلاة الراجل ده اللي محدش يعرف عنه حاجة أنا بخلي النيل يفيض وبنزل المطر. إذا الأنبابولة ده ما دفنش الوزنة. ده تاجر وربح بيها أحسن من كل اللي قعدوا وعملوا السد العالي. أيوه. لا هو خاف يعمل بيها أي حاجة. خدها وثمرها. لا ده مش غلط. اللي المسيح بيقوله له حطه عند موائد الصرف يعني تاجر بيها شغلها ده مش غلط زي ما انت بتحط الفلوس دلوقتي في البنوك لا كان نفس ال... كان نفس الشيء الربا اللي ربنا نفاه ورفضه في العهد القديم هو ربا الظلم او الاستغلال
لوقا 19 عدد 28 ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم وإذ قرب من بيت فاجي وبيت عميا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه قائلا اذهبا إلى القرية التي أمامكما وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط فحلاه وأتيا به وإن سألكما أحد لماذا تحلانه فقول له هكذا أن الرب محتاج إليه فمضى المرسلان ووجد كما قال لهما وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه لماذا تحلان الجحش فقال الرب محتاج إليه وأتي به إلى يسوع وطرح ثيابهما على الجحش وأركب يسوع وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا قائلين مبارك الملك الآتي باسم الرب سلام في السماء ومجد في الأعالي وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له يا معلم انتهر تلاميذك فأجاب وقال لهم أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا أنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك ولكن الآن قد أخفى عن عينيك فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لأنك لم تعرفي زمان افتقادك ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه قائلا لهم مكتوب إن بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وكان يعلم كل يوم في الهيكل وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه ولم يجدوا ما يفعلون لأن الشعب كله كان متعلقا به ويسمع منه والمجد لله دائما أبديا أمين من أول عدد 28 في إصحاح 19 يبتدي القسم الأخير من إنجيل معلمنا لوقا وهو القسم الخاص بخدمة السيد المسيح في زيارته الأخيرة لأورشليم أو خدمة اللي احنا بنسميها أسبوع الآلام. يقول ولما قال هذا هذا دي عايدة على العبارتين العبارة الأولانية ان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك والعبارة الثانية المثل اللي قاله السيد المسيح عن العبيد اللي اداهم الملك الامناء وجه يحاسبهم فاللي تاجر وربح كافئه بينما اللي طمر الوزنة بتاعته خد العقاب والدينونة والناس اللي رفضت انها تملكه ايضا خدت عقابها ودينونتها بيقول ان المسيح لما قال هذا لما اتكلم عن المجيء الاولاني لكي يطلب ويخلص ما قد هلك واتكلم عن المجيء الثاني اللي فيه هيكافئ الامناء ويعاقب اللي كانوا غير امناء تجاهه اللي خدوا الموضوع بجديه وقبلوا عطيته بجدية وتجروا بيها وربحوا اداهم المكافأة بينما اللي رفضوا العطية او لم يضمروا ان هم يتجروا بالعطية دي ويربحوا كان ليهم عقاب شديد كان المسيح لخص مجيئه الاولاني ومجيئه الثاني في كلمتين واعلنهم ووصلهم للانسان ولما قال ده يقول تقدم صاعدا الى اورشليم وكأن كده المهمة بتاعت المسيح في انه يعلن الخلاص او يعلن الدينونة قد كملت فابتدى يحقق فعلا المهمة اللي هو جه من اجلها اللي هي مهمة الصليب عشان كده الصليب ليه وجهين لعملة واحدة الصليب اما خلاص واما دينونة عشان كده كلمة الصليب عند الهالكين جهالة اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله وكأن كلمة تقدم صاعدا يعني المسيح كان بيتسابق بخطواته بيتقدم الجمع كله وكأنه مسرع مشتاق ان هو يصعد الى اورشليم او يصعد ناحية الصليب في رغبة شديدة ان هو يكمل عمل الصليب ده هو واحنا دلوقتي في اليوم العاشر من شهر نيسان اللي هو كان في سنة 30 ميلادية السنة اللي صلب فيها المسيح يوافق 31 مارس ده هو يوم أحد الشعانين أو يوم الحد وكان يوم الحد ده 10 نيسان هو اليوم المعين لاختيار خروف الفصح عشان يفضل تحت الحفظ والمراقبة حتى اليوم الرابع عشر من نيسان اللي هو عيد الفصح حيث يذبح فيه والمسيح دخل في نفس توقيت دخول الخروف لكي ما يكون تحت الحفظ وشهر نيسان ده ربنا قال عليه في سفر الخروج لموسى انه ده يبقى رأس الشهور او هو يعني بداية السنة او بداية حياة الانسان او بداية توقيت الانسان الشهر اللي الانسان ينال فيه الخلاص ويتعرف على الفداء فيقول واذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا ودول قريتين موجودين في الجنوب الشرقي من اورشليم عند جبل الزيتون بيت فاجي معناها بيت التين حتى كلمة فج بالانجليزي يعني تين فبيت فاجي يعني بيت التين القرية دي كانت مشهورة بأشجار التين الكثيرة وبيت عنيا أو بيت العناء بتسمى ببيت التمر أو بيت البلح لأنها كانت مشهورة بالنخيل والقريتين دول ما زالوا موجودين لحد دلوقتي بيت فاجي اسمها كفر الطور وبيت عنيا دلوقتي اسمها العزارية نسبة للعازر اللي المسيح أقامه من الأموات والعزارية دلوقتي دخلت ضمن الحكم الذاتي للفلسطينيين البلدين دول أو القريتين دول موجودين عند جبل الزيتون وجبل الزيتون يبعد عن جبل المريا أو جبل الهيكل بحوالي 2 ميل تقريبا كيلو وشوية وجبل الزيتون مرتفع اكتر من جبل المريا وما بين الجبلين في وادي اسمه وادي قدرون بحيث اللي يبقى من فوق جبل الزيتون ونازل يبقى شايف منظر اورشليم كلها ومنظر الهيكل من قدامه لان هو في ارتفاع اكبر وجبل الزيتون ده ايضا اللي صعد من عليه السيد المسيح من نفس بيت عنيا صعد إليه من السماء والملاكين اللي شفناهم في سفر أعمال الرسل قالوا للتلاميذ اللي كانوا قاعدين يبصوا لصعود المسيح إن المسيح اللي صعد من ناحية المشارق سيأتي أيضا من ناحية المشارق عشان كده النبوات بتقول إن المسيح بردك في مجيئه الثاني هيبقى من عند جبل الزيتون من ناحية المشرق عشان كده احنا بنصلي ناحية الشرق فلما قرب من البلدين دول من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه قائلا اذهبا إلى القرية التي أمامكما وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط فحلاه وأتي به وإن سألكما أحد لماذا تحلانه فقولوا له هكذا إن الرب محتاج إليه ربنا بيوصف للتلاميذ المنظر اللي هيلاقوه بروح النبوة هيشوفوا ايه اول ما يخشوا القرية قال لهم هتلاقوا جحش والجحش ده محدش ركب عليه قبل كده ودي كلمة ما قالهاش المسيح كده اعتباطا محدش ركب عليه قبل كده يعني الجحش ده غير مدرب على انه يشيل حد في ايد الفلاحين يقولوا كده ان الجحش عشان يدربوه انه يقبل حد يركب فوقيه محتاج لشهر محتاج لشهر تدريب عشان يقبل ان حد يركب فوقيه لان اي حاجه تحطه في ايه بيرفص على طول وعايز يوقعها لكن المسيح كان عارف كده ان محدش ركب عليه يعني الجحش ده غير مدرب فقال لهم حلاه وهاتوه وان حد قال لكم انتوا بتعملوا ايه قولوا له ان الرب محتاج اليه خدوا بالكم التعبير الرب محتاج اليه هم الناس لحد دلوقتي كانت تعرف المسيح كايه كمعلم لكن محدش كان بيقول له يا رب يمكن التلاميذ بس في اوقات معينه كانوا بيقولوا له كلمه راقب الرب لكن المسيح قال لهم لو حد سالكم قولوا له الرب محتاج اليه ويمكن كلمه الرب محتاج اليه فيها تناقض كبير بين الرب وبين محتاج الرب ده يعني معناه كل القدره كل العظمه كل السلطان وكلمة محتاج ما تتفقش مع كلمة رب محتاج يعني فقير في شيء ينقصه فهنا بنشوف في العبارة دي ان المسيح بيجمع ما بين قدرته الالهية على كل شيء وبين ظهوره وحاجته كإنسان هو مالك الكل وفي نفس الوقت يعوزه كل شيء لانه بالرغم من انه غني افتقر من اجلنا عشان كده الرسول يقول افتقر من اجلكم وهو غني ظهر في صورة المحتاج وده اللي كان بيظهر بيه المسيح في اوقات كتيرة انه محتاج شفناه مثلا انه اظهر احتياجه الى سفينة بطرس علشان يقعد ويعلم منها شفناه اعلن احتياجه للخمس خبزات اللي اشبع بيها خمسة آلاف طب انت اذا كنت هتشبع 5000 محتاج لخمس خبزات ليه؟ ما انت ممكن تخلق من العدم. شفناه بيعلن احتياجه للجحش. وايضا بيعلن احتياجه للقبر لانه استلف قبر غني عند موته. ما كانش عنده مكان يدفن فيه. وكأن ربنا بيستعير احيانا او يستعيد احيانا ما كان قد وهبه للانسان. يجي ربنا يقول لك انا محتاج للحاجه دي بالرغم ان هو ادهاني لكن يجي يقول لي انا محتاج للحاجه دهية عشان يفتكر الانسان كويس انه منك الجميع ومن يدك اعطيناك منه وبه وله كل الاشياء ويمكن هنا معلمنا لوقا بي بيركز كلامه على الجحش ما ذكرش الاثان زي انجيل معلمنا متى لكن نركز على الجحش بالذات اشمعنى لان الجحش ده كان رمز للامم الامم اللي كانت غير مدربه على حمل الله ما كانتش تعرف حاجه عن ربنا بينما الاذان دي كانت رمز للشعب اليهودي المدرب اللي كان يعرف اللي عنده العهود والمواعيد وبما ان معلمنا لوقا كان بيكتب انجيله للامم ده الخبر اللي كان عايز يوصله ان الامم ربنا اختارهم وده اللي ركز عليه عارفين ان الحمار في العهد القديم كان من ضمن الحيوانات النجسة الحيوانات النجسة يعني ما كانش ممكن يقدم ذبيحة وفي وصية ربنا قالها للشعب ان كل بكر من اولادك او من اولاد غنمك او من اولاد مواشيك يقدم ليا كل بكر ذكر فاتح ايه رحم طب الحمار البكر يقدم ازاي ذبيحه وهو من الحيوانات النجسه قال الحمار تفديه بشاه تفديه بشاه يعني تذبح شاه بداله تذبح خروف بداله واذا ما كنتش عايز تذبح بداله اكسر رقبته اكسر عنقه حتى ان الشتيمه اللي جت يا مكسور الرقبه معناها يعني يا اللي ما تستحقش الفداء يا اللي ما حدش يفديك بحاجه يعني. فهنا المسيح اختار حتى الجحش ده هو اللي ملوش نصيب في الفداء اللي ملوش نصيب في الغفران يقول له لا انت ليك قيمه انت هتشيلني برغم انك غير مدرب انك تشيل حد جحش لم يجلس عليه احد قط واختار الصورة دهية المسيح يخش بيها انه راكب على هذا الجحش علشان بيكمل النبوات او الصورة اللي اتنبأ عنها زكريا النبي في العهد القديم لما قال ابتهجي جدا يا ابنة صهيون وافرحي واهتفي يا اورشليم لان ملكك عادل منصور أتى إليك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان ابتهجي جدا وافرحي ومش بس افرحي اب- اهتفي اهتفي يعني صرخي بصوت عالي بالفرح وهو ده اللي حصل فعلا كان في فرحة عظيمة وهتاف مبارك الآتي باسم الرب والمسيح دخل في هذه الصورة الغالبة أو المنصورة في سلام وفي حب وفي اتباع بعكس ال- لما تشوفوا مثلا في معابد الكرنك في معابد الأقصر وال- والحتت دي لما كان ملك يحب يخلد انتصاراته أو دخوله ملكه يرسموه في قبها وفي زينة وفي قوة وواقف وحاجة ضخمة كبيرة كده وراكب على فرس أو في المركبة الحربية وعمال يدوس على الأسرة بتوعه ومجرجرين الأسرة من وراه واللي مقطع رقابيهم واللي مقطع مخزق عينيهم واللي ماسكهم ناتفهم من شعرهم دي صورة النصرة اللي كانت في ذهن الشعوب القديمة الملك المنتصر كانوا يعملوه كده لكن المسيح جاء بتلك الصورة المتواضعة لأنه هو ملك يهوذا والعجيب مش بس ان نبوة زكريا هي اللي اتكلمت عن دخول المسيح راكب على الأتان والجحش لكن لو طلعتوا معايا سفر التكوين إصحاح 49 سفر التكوين إصحاح 49 لما جه يعقوب أبو الآباء يموت مسك كل واحد من ولاده وابتدى يديله البركة بتاعته لحد ما جه عند يهوذا اللي هو هيبقى منه الملوك ويجي من نسله المسيح ففي تكوين 49 عدد 8 يقول يهوذا إياك يحمد إخوتك يدك على قفا أعدائك عشان كده بيعلن نصرته على قفا أعدائه يسجد لك بنو أبيك يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني جسى وربض كأسد وكلوب ومن ينهضه لا يدول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون شيلون ده اللي هو المسيح مانح الراحة وله يكون خضوع الشعوب رابطا بالكرمة جحشه وبالجفن ابن آتانه غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة بالجفنة يعني التينة ابن آتانه شوفوا المنظر ده شافه يعقوب أبو الآباء لما اتكلم عن شيلون اللي جاي من نسل يهوذا فصرخ بهذا التعبير وده اللي تممه المسيح فعلا فقال لهم خشوا القرية هتلاقوا كذا يقول في عدد 32 فمضى المرسلان وجد كما قال لهما بالظبط زي ما قال لهم المسيح وكأن المسيح بروح النبوة والرؤية يحدد ما سيحدث وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه لماذا تحلان الجحش بالظبط زي ما المسيح قال لهم هيقولوا لكم ايه مش بس المنظر وكمان الكلام اللي هيحصل فقال الرب محتاج اليه والرد اللي قاله لهم ففي انصياع من اصحاب الجحش الى كلام الرسولين وكأن كلمة الرب محتاج إليه إذا كان هو عايز كده مين يقدر يقف قدامه فسابوا لهم الجحش وأتيا به إلى يسوع وطرح ثيابهما على الجحش وأركبه يسوع حاجة العجيبة اللي تابع معانا حياة المسيح على الأرض وخدمته سواء في الجليل أو في أورشليم إن المسيح أبدا أبدا ما طلب إنه يركب حاجة كان كل المشاوير بيعملها ماشي على رجليه ده حتى مشي بتاع السامرة حوالي ست ساعات لدرجة ان قال لما تعب هكذا جلس على البئر يعني رمى نفسه من شدة التعب على البير بعد المشوار الطويل اللي عمله المسيح ما طلبش ابدا اي حاجة يركبها ولم يذكر انه ركب اي حيوان الا في هذا الموكب حاجة العجيبة بردك ان مش بس المسيح هو اللي جهز الموكب وقال لهم ازاي يجهزوه واداهم التفاصيل ده كمان المسيح علمهم الهتاف اللي هيقولوه لانهم قال لهم انكم مش هتشوفوا وشي الى اليوم الذي تقولون فيه مبارك الاتي باسم الرب يعني لقنهم الهتاف اللي هيقولوا يعني المسيح هو اللي جهز الموكب سواء الرب او الهتاف اللي هيقال اثناء دخوله لاورشليم وحتى لما جم بعد شوية الفريسيين يقولوا له سكت اللي عمالين يصرخوا دول قال لهم لو سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ يعني أنا عايز كده بالرغم ان سلوك المسيح طول أيام حياته على الأرض إنه كان بيهرب من الزيطة ومن الدوشة ومن المجد ومن الأبهة ومن العظمة يعني في مرات كتيرة يقولوا أرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكا خصوصا بعد ما اشبعهم من الخمس خبزات لكن يقول الكتاب انه مضى في وسطهم واجتاز المسيح ما كانش بيحب الزيطة او الهوسة الكتيرة او حماس الجماهير كان حد يجي يهيص يقول له لا اسكت لما يعمل معجزة يقول له اسكت اذهب واري نفسك للكاهن مش عايز كلام مش عايز زيطة ما كانش يستهويه الهيصة والزيطة والدوشة أو الحماس بتاع الشعب لأنه كان يعرف الإنسان كويس وتقلباته والأهواء بتاعة الناس لكن في هذا الموقف المسيح رتب كل حاجة إن يبقى في موكب وفي هتاف وفي دخول كملك منتصر وفرحة وهتاف شديد جدا لكل الشعب ده الموقف الوحيد اللي المسيح حرص عليه وفعلا تم كما اراد المسيح موضوع دخوله الى اورشليم في هذه المره لان قبل كده كان بيذهب الى العيد متخفي ما كانش بيحب يعمل زيطه حواليه لدرجه شفنا في الاناجيل انهم كانوا بيسالوا يا ترى هيصعد الى العيد ولا مش هيصعد ليه بقى المسيح عمل كده تلاحظوا بردك ملاحظتين مهمين ان المسيح اتولد فين في بيت لحم بيت لحم دي اللي هي مش اورشليم لا بيت لحم دي اللي هي مدينة داوود اللي اتولد فيها مين داوود واورشليم دي كانت المملكة او عاصمة المملكة اللي عملها داوود فبيت لحم مدينة داوود واورشليم مملكة داوود فالمسيح اتولد في المكان اللي اتولد فيه داوود ودخل كملك في المكان اللي تملك فيه داوود ليه بقى عايز يعلن ايه ان هو ده حقه الشرعي كابن المين لداوود لان كل النبوات اللي عن المسيح بتتكلم عن المسيح ابن داوود المسيح المنتظر هو ابن داوود فهنا المسيح بيكمل كل نبوة قيلت وبيتمم كل شيء وفعلا تم كما أراد المسيح أنه يكون فظهر كواريس لداود سواء في ميلاده أو في ملكه وأركب يسوع وفيما هم وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق طرحوا ثيابهم على الجحش وفرشوا ثيابهم في الطريق برغم ان الثياب بتاعتهم كفياضين او كتلاميذ للمسيح فقراء ملهاش اي قيمة لكن ده كان تعبير ان الانسان يخلع ثيابه ويحطها تحت رجلين المسيح او ان المسيح يجلس عليها تعبير عن تقديم ما له من الجسد لكي ما يملك عليه المسيح كنوع من الإكرام والطاعة والخضوع إن كل ما ليا يا رب بحطه تحت رجليك ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون بعد سفح الجبل في منحدر نازل وما زال المنحدر ده موجود لحد دلوقتي اللي راح هناك يشوفوا بيمشوا فيه نفس الطريق اللي سلكه موكب المسيح طريق المنحدر ده بينزل لكن في نفس الوقت شايف قدامه كل اورشليم باسوارها بقصورها بالهيكل بجبل المريا بكل ما فيها ابتدا كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم صوت الفتات ده مش بس اللي كانت الجموع اللي جايه مع المسيح الرده دي عملت خلت الناس اللي كانوا وسط اورشليم كمان يطلعوا من بره اورشليم يشوفوا ايه اللي الزوطه اللي جايه دي لان كانت افواد كتيره في هذا الوقت تصل علشان تقضي عيد الفصح فزي ما بيصور معلمنا متى ان في جموع كانت تقدمت قدام وجموع تبعوا ورا كانوا بيردوا على بعض بهتاف عظيم بالتسبحه بتاعتهم يسبحون الله بصوت عظيم لاجل جميع القوات التي نظروا كان لسه عالق في ذهنهم منظر لعازر والمسيح بيقيمه من الاموات بعد اربع ايام بعد ما ايه ما انتن ولسه في منظرهم بارتيماوس الاعمى ده والمسيح بيفتح عينيه فكان الشعب مليان حماسه وفرحه بكل المعجزات اللي هم شافوها ونظروها واتمتعوا بيها قائلين مبارك الملك الآتي باسم الرب سلام في السماء ومجد في الأعالي. مبارك الآتي الملك الآتي باسم الرب المسيا المنتظر. ودي طبعا مقاطع من مزامير التهاليل اللي هي من مزمور 113 ل 118. المزامير اللي كانوا بيقولوها هم بيهللوا هم صاعدين إلى عيد الفصح. سلام في السماء ومجد في الأعالي نفس التسبحة اللي اتقالت لما المسيح اتولد في بيت لحم الملائكة أنشدتها سلام في السماء للمصالحة اللي تمت بين الله والإنسان والمجد اللي الإنسان معد ليه في الأعالي فوق لما يملك الملك الآتي باسم الرب على الإنسان بس تلاحظوا بردك ملاحظة لطيفة ما جابش هنا كلمة أوصلنا برافو ما جابش كلمة أوصلنا اللي جابها متى ومرقس ليه؟ اه لأن لوقا كتب إنجيله إلى الأمم فهو بيديهم الحاجة اللي بتختص بيهم اليهود صرفوا أوصلنا لأنهم كانوا محتاجين إلى الخلاص بس الخلاص اللي كان في ذهنهم هو الخلاص من حكم الرومان واستعمار الرومان ليهم عشان كده متى قال لهم العبارة اللي كانت تخصهم كلمة أوصلنا بينما الأمة ملهمش دعوة بالموضوع الخلاص ده فكانوا بيهتفوا وبيصرخوا لدرجة إن الفريسيين أما بعض الفريسيين من الجمع قالوا له يا معلم انتهر تلاميذك سكتهم قد يكون الدافع اللي خلى الفريسيين يقولوا كده ان ليهم غيرة على مجد المسيا المنتظر فحسوا يعني مين المسيح ده او مين يسوع ده الناصري اللي جاي من الجليل لان هو ده اللي كانوا يعرفوه عنه اللي يتقال له العبارات التي لا تتفق الا ومع المسيا فقالوا له سكت او قد يكون قالوا له اللي انت عامله ده فيه خطر عليك وعلينا كلنا ان الرومان لما يسمعوا مبارك الملك الاتي هيعرفوا ان فيه هياج وفي ثورة وان في ملك تاني غير قيصر هيجوا يضربونا فسكت الناس في خطورة هم جابوها في روما لكن في اغلب الظن ان هم كانوا بيغيروا من الصراخ الموجه للمسيح خصوصا ان موقفهم منه كان معروف انه كاسر السبت وانه ناقد للناموس فاجاب وقال لهم اقول لكم ان سكت هؤلاء فالحجاره تصرخ يعني المسيح بيصر على هذا الهداف فالحجاره تصرخ شهاده على ملكه ان هو الملك الاتي باسم الرب عشان يحقق السلام والمجد للانسان ويمكن فعلا الآية دي تمت حرفيا في يوم الجمعة العظيمة لما الشعب سكت عن الهتاف الطبيعة نفسها صرخت تعلن ملك المسيح لما الزلزلة حصلت والصخور اتشققت والحجارة صرخت معترضة عما صنعه الإنسان في ملك الملوك ورب الأرباب الطبيعة صرخت المسيح كان يعلم كويس ان الشعب متقلب لانه كان عارف ان هو رايح للصليب وان اللي بيقوله النهارده مبارك الاتي هيقوله بعد كام يوم اصلبه اصلبه لان الناس هوائيه ومزاجها متقلب شويه كده وشويه كده لكن المسيح كان عارف كويس ان العرش بتاعه هو الصليب مش كرسي هيقعد عليه وان التاج بتاعه هو اكليل الشوك وان الثياب اللي طرحوها تحت رجليه هيجي بعد كام يوم يقلعوه الثياب اللي عليه ويعروه والقميص اللي عليه يعملوا عليه قرعة والزعف اللي مسكوه في ايديهم يتحول لحربة يطعنوه بيها في جنبه والصرخة بتاعت هوشعنا او خلصنا المسيح فعلا حققها بس في الصليب مش في العرش او الكرسي
وفيما هو يقترب نظر الى المدينة وبكى عليها قائلا انك لو علمت انت ايضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك ولكن الان قد اخفى عن عينيك وهو بيقرب من اورشليم ومنظر اورشليم كلها قدامه وهو على منحدر جبل الزيتون نظر الى المدينه وبكى عليها واللطيف ان لحد دلوقتي في نفس المكان اللي بكى فيه المسيح عاملين كنيسة هناك اسمها كنيسة الدمعة الكنيسة مبنية على هيئة دمعة من العين هيئة دمعة دموع الإنسان يعني نقطة من دموع الإنسان بنينها السكيلتون بتاع الكنيسة على شكل الدمعة دهيت اسمها كنيسة الدمعة موجودة لحد دلوقتي في نفس المكان اللي بكى فيه المسيح على أورشليم في تناقض عجيب جدا الموكب كله فرحة وهتاف وابتهاج لكن المسيح بيبكي الشعب كله فرحان لكن المسيح بيبكي بيبكي على اورشليم اللي ما تعرفتش على ملكها في مأساة شعب وخراب أمة لأن المسؤولين عنها وكهنتها وشعبها وعلمائها ولاهوتييها اتعمت ابصارهم ما قدروش يتعرفوا على اللي طلبوه لسنين طويله ما هو المسيح ده المسيا المنتظر ده كان رجاء الاف السنين وانبياء كثيرين ترجوا مجيئه بدموع ولما جاهم في الميعاد وفي المكان المحدد ما قدروش يعرفوه عميوا عن معرفته ما قدروش يقبلوه وفيما هو يقترب نظر الى المدينة وبكى عليها يعني تخيلوا كده مش بس المدينة اورشليم دي المسيح بيقرب منها وبيبص لها لكن ده كل واحد منا المسيح كده بيقرب منه وبيبص له المسيح يقترب من كل نفس وينظر اليها ويبكي ينظر اليها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها شاف ماضيها في لحظة رأى مجدها وسلامها وعزها وفخرها الهيكل اللي كان موجود فيها وفرح الأجيال المتعاقبة اورشليم دي اللي كانت فرح الاجيال كلها وفي نفس الوقت راى حاضرها في اسمها وفجورها وخطيتها وقساوتها ورفضها ليه وراى ايضا مصيرها المحتوم اللي جاي من خراب تحرق بالنار وتهدم حتى التراب فبكى المسيح بكى على النفس وبكى على اورشليم ويمكن في الكتاب المقدس مرتين بس المسيح اللي ذكر عنه انه بكى المرة الاولانية كانت فين على قبر العاذر والمسيح بكى مش لمجرد مشاركة الناس اللي بيعيطوا لا المسيح بكى على البشرية اللي سقطت ودون ارادتها تحت سلطان الموت وازاي ان الموت تحكم في الكل والناس واقفين عاجزين قدامه ومحدش فكر ان هو يطلب منه انه يتدخل ليقف سلطان هذا الموت فالعذر ده يمثل الناس اللي ماتت دون ارادتها المسيح بكى عليهم بينما اورشليم دي تمثل الناس اللي ماتت بارادتها انها عايزه كده الحاجة العجيبة ان المسيح مفيش مرة بكى من اجل نفسه ولا من اجل حزنه على نفسه ولا على قساوة الناس او رفض الناس لمحبتهم ما قالش الكتاب ان المسيح بكى من اجل نفسه لكن كان بكاء المسيح من اجل الاخرين باستمرار الانسان لما بيبكي منا بيبكي اما على حاجة فقدها كانت عنده وضاعت منه ايا كانت الحاجة دي انسان ولا شيء مادي ولا معنوي او على حاجة كان يأمل ان هو ياخدها وما قدرش يحققها او ياخدها هو ده اللي بنبكي عليه احنا لكن المسيح كان ليه بكاء من نوع اخر غير الانسان وقال العبارة دي انك لو علمت انت ايضا حتى في يومك هذا في يومك هذا اللي انا جيت لك فيه ما هو لسلامك ونفس العبارة المسيح بيقولها لكل واحد منا اه لو علمت ما هو لسلامك اه لو عرفت ان انا جاي لك النهاردة علشان اديك هذا السلام لكن قد اخفى عن عينيك لكن للأسف ما انت شايف ما انت شايف مش لان نظرك ضعيف لانك مش عايز تشوف وابتدى المسيح يرى مستقبل المدينة فانه ستأتي ايام ويحيط بك وبك أعدائك بمترفة بمتارس وبحصون ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لأنك لم تعرفي زمان افتقادك حصار مريع استحكامات من جميع الجهات حتى لا يوجد منفذ وكأنها مربوطة في قبضة حديدية على رقبتها وده اللي تم فعلا سنة 66 ميلادية دخلت أورشليم في حصار لمدة أربع سنين من 66 ميلاديا حتى سنة 70 ميلادية لدرجة انهم احاطوها واحرقوا اسوارها واسوارها كانت ضخمة جدا وهدوا الاحجار الضخمة دي على الناس اللي ساكنين جواها وما سابوش حجر على حجر واحرقوها كلها بالنار حتى الهيكل وكأن المدينة اللي رفضت المسيح وما عرفتش زمن افتقادها او النفس اللي ما عرفتش زمن افتقادها هو ده مصيرها الخراب زي ما المسيح تكلم بالظبط تم في اورشليم مش لانه كان بيعاقب ولكن لانه كان يرى بروح النبوة ما سيكون لمن رفضوه ده حتى لحد دلوقتي في مجموعة من اليهود بيروحوا كده عند كومة حجارة من بيقولوا انها بقايا احجار من السور القديم لليهود وهم لابسين الكفن بتاعهم يلبسوا الاكفان اللي هيدفنوا بيها لما يموتوا ويروحوا هم حيين يعيطوا على الحجارة دهيت يبكون على مجد ذلك يبكون على مجد اورشليم الزائل او اللي راح او اللي فقد لانها لم تعرف زمن افتقادها في زمن افتقاد لكل نفس في وقت الله بيفتقد النفس فيه وقت ممكن الرجوع والتوبة والاستعداد للسماء والوقت ده مليان من معونات ومن وصاية من نعمة ومن أعمال مباركة الله يعين بها النفس البشرية في وقت في زمن افتقاد لكن الوقت ده وقت محدود محدد لو فات وانقضى الوقت المحدد تزول كل وصاية النعمة ولا تستطيع النفس أن تتوب أو ترجع وبعد نهاية زمن الافتقاد يأتي زمن الدينونة فالنفس اللي ما عرفتش زمن افتقادها واقتراب المسيح منها ونظرة المسيح إليها هو مازال بيقدم لهم وقت الافتقاد عشان كده هيعمل عمل يفتقد به النفس لكي ما يقدسها ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه قائلا لهم مكتوب ان بيتي بيت الصلاة وانتم جعلتموه مغارة لصوص المسيح ابتدى يطهر الهيكل يطهر النفس ودي المرة الثانية اللي المسيح طهر فيها الهيكل المرة الأولانية كانت في بداية خدمته بعد عرس قانا الجليل على طول والمرة الثانية كانت في نهاية خدمته في يوم أحد الشعانين في نهاية أسبوع أو في نهاية حياته على الأرض. إيه اللي دنس الهيكل وإيه اللي خلى الناس تبيع وتشتري؟ المشكلة إن اليهود في هذا الوقت كانوا بيجوا من أنحاء مختلفة من العالم مش بس من فلسطين لأن بعد سبي بابل ناس كتيرة اتشتتت اللي راحوا بابل واللي راحوا مصر واللي راحوا اليونان اتنطوروا في اماكن كتيرة الناس دي جاية من بلاد وثنية كل اللي تملكه عملات وثنية عمولات وثنية عليها صورة الآلهة أفروديت وآلهة معرفش مين أو صورة لقيصر وده كان في حكم الشريعة تبقى عمولات إيه؟ نجسة ما يقدروش يخشوا بيها الى جبل الهيكل مش الهيكل الى الجبل جبل المرايه بتاع الهيكل عشان كده كان في تلمود والتقليد يقول ان اللي جايين من اي مكان اول ما يحطوا رجليهم على جبل الهيكل لازم يعمل ثلاث حاجات العصايه اللي جاي بيها وسند عليها يرميها لان العصايه دي ملوثه بتراب وثني ما يقدرش يخش بيها الهيكل تاني حاجة جزمته يرميها بره يخش حافي تالت حاجة المنطقة بتاعته اللي فيها فلوسه يتخلص منها فكانوا يعملوا ايه علشان يشتروا الذبايح اللي هيقدموها كانوا بياخدوا العملات بتاعتهم دي ويستبدلوها بعملة خاصة بالهيكل اسمه شاقل القدس وكمان عشان يدفعوا الضريبة لأن كل يهودي كان عليه ضريبة سنوية تدفع للهيكل عشان خدمة الهيكل. الفلوس دي لازم تدفع مش بأي تقدير من الإنسان. تدفع بشاقل القدس. وكان شاقل القدس ده موجود عند الصرافة والصرافة دول كانوا تبع رؤساء الكهنة وبعدين باعت الحمام وباعت الخراف والمواشي اللي بيقدموا منها الذبايح كان لازم اي ذبيحة تقدم تاخد موافقة من كاهن ان الذبيحة دي بلا عيب علشان تقدم على المذبح فالكهنة استغلوا الموضوع ده ويقولوا كده لدرجة مثلا ان جوز الحمام اللي كان يساوي نكلة ممكن يشتروه من بره بنكلة كان يتباع في الهيكل بدل ما يوازي أربع دولارات لأنهم استغلوا الموضوع ده عشان ياخدوا موافقة وده اللي حرك بعد حركة تطهير الهيكل رؤساء الكهنة إن هم ياخدوا موقف من المسيح المسيح كان بيعمل معجزات يوم السبت من زمان بقاله ثلاث سنين بيعمل وكان بيعلم تعاليم محدش جه ناحيته ما جوش ناحيته وابتدوا يرتبوا للخلاص منه الا لما مس جيوبهم الا لما مس الفلوس بتاعتهم لان المسيح اعلن ان ده وضع غلط ان الهيكل مش مكان تجاره ان بيته مش بيت بيع وشراء وكان تحذير خطير جدا للناس اللي بتتاجر باسم الدين لاي انسان فينا بيتاجر باسم الدين بيبيع وبيشتري وبيستغل وجوده في الكنيسه انه يبيع ويشتري سواء مش حاجات ماديه ممكن تكون حاجات معنويه بيتربح من وجوده في الكنيسه سواء ربح معنوي او ربح مادي فالمسيح نظف طردهم بالرغم انه عقليا طب ما هم هيجيبوا منين يا رب وهيجيبوا الفلوس دي منين ولازم يجيبوا شاق للقدس هو المسيح ما لغاش الامور الدنيويه بس اللي صار عليه المسيح ان الناس تنشغل بترتيباتها الدنيويه عن الهدف اللي هي رايحه اصلا من اجله العباده الموضوع بقى زيطه زي الناس اللي بتيجي الكنيسة وكل هدفها الحوش مش الكنيسة تقول لي ما انا محتاج اتكلم محتاج اتعرف عايز اتجوز في مناسبات اه هتبقى في الكنيسة برضك لكن مش هي اللي هتبقى الشغل الشاغل مش هي اللي هتغطي على جوهر العبادة هو ده اللي رفضه المسيح قال بيتي بيت الصلاه وده استعار الآية اللي في سفر أشعية 56 وأنتم جمعتموه مغارة لصوص ودي الآية اللي جت في أرمية إصحاح سبعة المتاجرة باسم الدين واللي باعوا مواهب الروح الله لا يريد أن يكون هيكله أو موضع قدسه مكان تلاقي للباعة والمشتريين بل عايز بيته يبقى مسكن للقداسة للطهارة للنقاوة للفرح للعبادة جعلتموه مغارة لصوص اللص كل اللي بيهمه في المكان اللي يخشه انه ينهب يسرق يقتل لكن ما بيهموش المكان نفسه ولا قدسية المكان انسان اللي بيخش الكنيسة وهمه انه ينهب يسرق يقتل يدوس يخطف لكن المكان نفسه ما تفرقش معاه فابتدى المسيح يطهر الهيكل في نهاية خدمته في أورشليم وكان يعلم كل يوم في الهيكل احتل بقى هو الهيكل وابتدى يعلمهم كل يوم في الهيكل قعد يوم الحد والاثنين والثلاث كل يوم يروح الهيكل بيبيت في بيت عنيا بالليل ويصبح الصبح يروح الهيكل الهيكل ده للتعليم للقداسة وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه خدوا بالكم من ملاحظة لطيفة بردك هنا ما فيش ذكر للفريسيين الفريسيين كانت كل عداوتهم للمسيح مناقشات لكن ما خططوش ولا دبروا أمره لقتل المسيح لان الفريسيين كان اهتمامهم روحي صحيح في عبادة شكلية لكن اهي روحية لكن الفريسيين ما مدوش ايديهم على المسيح اللي مدوا ايديهم على المسيح رؤساء الكهنة والكتبة وجوه الشعب وجوه الشعب يعني أرخنة الشعب أو الأغنياء بتوع الشعب أو رؤساء الشعب دول اللي كانوا متحكمين في الثروة المادية ولما لقوا المسيح بيمس جيوبهم دول بقى اللي ابتدوا يخططوا طلبوا ان يهلكوه لانه المسيح ابتدى ينبه الشعب لخطورة الدنس اللي موجود في الهيكل والسلوكيات الخاطئة اللي هم عايشينها وده بسبب رؤسائهم او قوتهم لكن يقول ولم يجدوا ما يفعلون ما كانوش عارفين يعملوا ايه ليه لان الشعب كله كان متعلقا به ويسمع منه الشعب هنا او الخوف من ثورة الشعب الشعب اللي كان متعلق بالمسيح كانوا بيحبوا المسيح فعلا وكانوا بيسمعوا منه وبيتعلموا منه صحيح في الوقت اللي هيجي فيه هيرفضوه لكن ده كان بمشورة من رؤساء الكهنة اللي حركوا الوضع للشعب انه يصرخ اسلوبه اسلوبه لكن الشعب كان متعلق بالمسيح بس شعب مسكين شعب مش عارف هو بيعمل ايه كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه برغم انه كان بيسمع المسيح ومتحمس جدا للمسيح هم خافوا من الشعب لان الشعب في ثورته محدش يقدر يقف قدامه لكن السؤال المهم اللي كل واحد يسأله لنفسه هل انا يا ترى متعلق بالمسيح ومش بس كده انا متعلق بالمسيح ولا لا لكن يا ترى تعلقي بالمسيح تعلق خاطي ما هو الشعب كان بيسمع وكان متعلق بالمسيح لكن تعلقه بالمسيح كان تعلق خاطئ مش سليم عشان كده كان ان هو يستغني عن المسيح كان امر بمنتهى السهوله جدا ايه التعليم اللي قاله المسيح في الهيكل في خلال الفتره دي ده اللي بنكمله في المرات الجايه ان شاء الله في حد يحب يعلق على حاجه او يسال حاجه تعلق بالمسيح يعني بيحبوه عايزين يقعدوا معاه على طول مش عايزين يسيبوه فرحانين بيه بس هو تعلق انفعالي مش عن رؤية مش عن فهم لقى الناس اللي خاصة بالأمم شجرة التين ما كانتش تخص الأمم في حاجة لكن شجرة الدين دي كانت رمز للأمة اليهودية عشان كده متى ذكرها ومرقس ذكرها لقى ما ذكرهاش لقى بيكتب لناس أمميين ما يهمهمش الموضوع ده حائط المبكى ده بعض الأحجار المتبقية من الهيكل حاولوا يجمعوها ويبنوا الهيكل يعني في كذا مرة قعدوا يعملوا محاولات لإعادة بناء الهيكل اللي خرج سنة 70 ميلادية ما قدروش يبنوه كان بتحصل زلزلة بتهد اللي بيبنوه لأن المسيح قال لا يترك حجر على حجر إلا وينقذ لما يئسوا من كتر محاولات بناء الهيكل راحوا عاملين حائط المبكى ده مش ده مش بقايا الهيكل ده هم عملوه رمز للهيكل اللي كان موجود وبيروحوا يبكوا عنده على المجد اللي راح منه لا على المجد اللي زال عشان كده سموه حائط المبكى
نكمل إنجيل معلمنا لقى الإصحاح 20 من عدد واحد وفي أحد تلك الأيام إذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر وقف رؤساء الكهنة والكتبة مع الشيوخ وكلموه قائلين قل لنا بأي سلطان تفعل هذا أو من هو الذي أعطاك هذا السلطان فأجاب وقال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فقولوا لي معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس فتآمروا فيما بينهم قائلين إن قلنا من السماء يقول فلماذا لم تؤمنوا به وإن قلنا من الناس فجميع الشعب يرجموننا لأنهم موافقون بأن يوحنا نبي فأجابوا أنهم لا يعلمون من أين فقال لهم يسوع ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا وابتدأ يقول للشعب هذا المثل إنسان غرس كرما وسلمه إلى كرامين وسافر زمانا طويلا وفي الوقت أرسل إلى الكرامين عبدا لكي يعطوه من ثمر الكرم فجلبه الكرامون وأرسلوه فارغا فعاد وأرسل عبدا آخر فجلبوا ذلك أيضا وأهانوه وأرسلوه فارغا ثم عاد فأرسل ثالثا فجرحوا هذا أيضا وأخرجوه فقال صاحب الكرم ماذا أفعل أرسل ابن الحبيب لعلهم إذا رأوه يهابون فلما رآه الكرامون تآمروا فيما بينهم قائلين هذا هو الوارث هلما نقتله لكي يصير لنا الميراث فأخرجوه خارج الكرم وقتلوه فماذا يفعل بهم صاحب الكرم يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم لآخرين فلما سمعوا قالوا حاشا فنظر إليهم وقال إذا ما هو هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية كل من يسقط يسقط على ذلك الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا الأيادي عليه في تلك الساعة ولكنهم خافوا الشعب لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل عليهم والمجد لله دائما أبدا
اتكلمنا المرة اللي فاتت عن دخول السيد المسيح لأورشليم وبعدين بكائه على أورشليم اللي ما عرفتش زمن افتقدها ثم دخوله إلى الهيكل وتطهيره للهيكل بأنه طرد الصيارفة وبعت الحمام واللي كانوا بيبيعوا وبيشتروا في الهيكل بالرغم من ان كان في حاجة شديدة وملحة لوجود الصيارفة في منطقة الهيكل علشان الناس اللي جاية من الشتات تقدر تبدل العملة بتاعتها لانها ما تقدرش تخش بالعملة بتاعتها الى جبل الهيكل لان عليها صور وثنية لكن كانوا لازم يستخدموا الشاق للقدس او فضة الهيكل من اجل ان هم يقدروا يشتروا ذبائح ويدفعوا ضريبة الهيكل وخدمة الهيكل لكن ليه المسيح طردهم لان ده في مبدأ خطير جدا بالرغم من ان في حاجة لوجود الصيارفة لكن الطريقة اللي اشتغلوا بيها كانت طريقة غير مرفوضة الكلام ده مهم بالنسبة لحياتنا ليه لان في امور في حياتنا لازم تتم في الكنيسه زي الزواج مثلا الافراح الافراح لازم تتم في الكنيسه لان الفرح سر سر الزيجه ده سر مقدس وطقس الفرح ده عباده بتقدم لله ولازم يبقى في الكنيسه لكن يوم ما يتحول الفرح الى مغاره لصوص الناس تتخانق مع بعضيها على الملبس وتتخانق مع بعضيها على الاكراميات ويوم ما يبقى الفرح ده مجرد استعراض لمناظر واستعراض لاجساد يوم ما يتحول الفرح الى صراعات والى نظرات والى استهانه بالمقدسات يبقى ده بقى مغاره لصوص في امور كتيره لابد انها تتم في الكنيسه في بيت ربنا لكن وهي بتتم لابد ان تتم بصوره لائقه وبصوره مقدسه فيها روح العبادة وفيها روح القداسة ده اللي بيقصده المسيح ما هم كانوا لازم يجيبوا ذبايح بلا عيب وكانوا لازم يغيروا من موائد الصيارفة لكن كونهم انهم انشغلوا بهذا الموضوع وانشغالهم كان بطريقة غير لائقة بحيث ان انشغالهم بالحاجات دي طغت على روح العباده وعلى روح القداسة وعلى روح الحضور الإلهي في هذا المكان هو ده اللي غلط هو ده اللي ربنا رفضه هو ده اللي المسيح حزن جدا انه وجده في بيته وقال بيتي بيت الصلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص لكن تطهير الهيكل ما كانش بمجرد انه يطرد اللي بيبيعوا بيشتروا دي الخطوة الأولانية لكن الخطوة الثانية هو إن الهيكل ياخد مكانته ووظيفته ووظيفة الهيكل هو إنه يكون مكان للتعليم تعليم من أجل العبادة عشان كده بيقول وكان يعلم كل يوم في الهيكل ومقصود بكلمة كل يوم اللي هي الأيام اللي قضاها في أسبوع الآلام الحد والاثنين والتلات دول الثلاث ايام اللي المسيح قضاهم في التعليم في الهيكل والملاحظ ان الايام الثلاثه دي او الايام الاخيره كلها من حياته على الارض المسيح ما صنعش اي معجزه لا صنع اشفيه ولا ايات ولا عجائب ولا اقامه اموات ولا اي شيء كان كل اللي بيعمله المسيح هو انه بيعلم فضل لحد يوم الثلاث يعلم وكان بيعلم في الهيكل لأن تطهير الهيكل لن يكون إلا بالتعليم عشان كده في مرة السيد المسيح قال لتلاميذه أنتم أنقياء أنقياء يعني نضاف اطهرتوا بإيه؟ بسبب الكلام الذي كلمتكم به ان التعليم في حد ذاته بيعطي نقاوة او بيعطي تطهير او بيعطي تقديس للنفس البشرية لحد يوم الثلاث المسيح كان بيعلم لكن لحد ما وصل لنقطة معينة في تعليمه وده اللي هنشوفه في اصحاح 21 لم يعد المسيح يعلم ولم يعد المسيح يدخل الهيكل مرة أخرى وكان طبعا التعليم اللي قاله الأخير انه لن يترك حجر على حجر في هذا الهيكل الا وينقض وساب الهيكل ودي كانت نهاية الهيكل اليهودي المسيح في ذهابه للهيكل ليطهره كان يريد ان يقدم العبادة الجديدة او الروح الجديدة كان ذهابه للهيكل في هذه المرة حركة مسيانية خالصة ويمكن تفتكروا لسه اتكلمين عن نبوة ملاخي اللي جت في الإصحاح الثلاثة اللي لما بيقول يأتي السيد بغتة إلى هيكله ملاك العهد الذي تسرون به من يحتمل يوم مجيئه وكانت نبوة عن مجيء المسيا إلى الهيكل تنبأ بها ملاخي فكان مجيء المسيح ودخوله إلى الهيكل إتمام لهذه النبوة لأن شفنا ان الناس اتقسمت مجموعتين لما المسيح دخل الهيكل ناس سرت بدخوله وناس تانية أدينت وصرخت وقالت له خليهم يسكتوا ما يتكلموش والمسيح فعلا في حياته كلها اللي عاشها على الأرض ما قامش بعمل يثبت ان هو المسيا بقد العمل اللي عمله في دخوله الى الهيكل لان النبوه كانت منطبقة عليه تمام الانطباق ان هو المسيا ذلك السيد ملاك العهد الذي يسرون به يأتي بغتة الى هيكله من يطيق دخوله او يوم مجيئه فكان ده اكبر عمل مسياني قام به المسيح يثبت ان هو فعلا المسيا المنتظر لما جه من اجل ان يطهر هذا الهيكل واعلن في تطهيره للهيكل ان هو ده بيته وبيت ابوه بيتي بيت الصلاة يدعى واعلن ان ده بيته بتاعه وبيت ابوه جعلوه مغارة لصوص فكانت اشارة مسيانية خالصة جدا ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين فهموا فهموا ان دي حركة مسيانية عشان كده هتبصوا تلاقوه في الاصحاح اللي قريناه جم سالوه باي سلطان تفعل هذا اللي انت بتعمله ده ما يعملوش الا المسيا المنتظر انت بتعمله على اي اساس هو ده اللي حركهم في مواجهه المسيح لكن المسيح اعلن بمنتهى الوضوح ان هو ده يومه ومعلمنا لوقا هنا يمكن قصدت ان احنا نقرا اغلب الاصحاح كله لان تلاحظوا ان الاصحاح كله او في هذا اليوم يسموه كده يوم الاسئله عباره عن اسئله ومفيش اجابه الاجابه عباره عن اسئله بردك كتب الفريسيين ورؤساء الكهنه بيسالوا سؤال والمسيح بيجاوب بسؤال كل ما هم يسالوه سؤال هو يجاوب بسؤال عشان كده ده بيسموه يوم الاسئله لانهم ظلوا يرشقوا المسيح باسئله كتيره علشان يقدروا يسيبوه في اي مقتل او يصطادوه بكلمه لكن بنشوف ان هنا السيد المسيح كان واضح جدا في كلامه وفي قوه وفي سلطان وفي احد تلك الايام اذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر وتلاحظوا انه بيربط بين تعليم المسيح وبين تبشير تبشير يعني كرازة او حمل خبر مفرح مسر للبشرية وللخليقة إذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر وقف رؤساء الكهنة والكتبة مع الشيوخ وكلموه قائلين قل لنا بأي سلطان تفعل هذا أو من هو الذي أعطاك هذا السلطان وهنا بنبتدي نشوف ازدياد التصادم أو المواجهة ما بين الرؤساء وما بين المسيح وفي حضور الشعب المسيح عمال يواجه الرؤساء وفي حضور الشعب الشعب اللي جه عشان يسمع ويرى ويحكم ويشوف الصراع ما بين المسيح وما بين رؤساء الكهنة وطبعا كان واضح من التعليقات اللي عمالين نقراها لحد دلوقتي ان الشعب كان منحاز للمسيح شفتوا المرة اللي فاتت اخر آية في صح 19 والشعب كان متعلق بيه كانوا متعلقين بالمسيح جدا كانوا منحازين ليه لدرجة ان قيافة قال لهم العبارة الشهيرة قال لرؤساء الكهنة انظروا انتم لم تعودوا تنفعوا شيئا يعني انتم ما بتوش تسوي حاجة هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه هنا مراجعة رؤساء الكهنة للمسيح ما كانتش بخصوص موضوع دخول الهيكل والتطهير فقط لكن كانت بالدرجة كمان الأعلى بخصوص التعليم اللي هو عمال يعلمه وبيعلمه داخل الهيكل وكان المكان اللي بيعلم فيه المسيح في هذا الوقت رواق سليمان وهم بيراجعوه على اساس ان المسيح ما هوش رابي رابي يعني معلم ما هوش رابي رسمي ما هوش شهاده رسميه بانه من جماعه الربيين او المعلمين ده ما اتعلمش في مدارسهم ما هوش شهاده رسميه ملوش العمة بتاعتهم لان هم ليهم سلطان والسلطان بتاعهم رسمي فهم بيراجعوا المسيح انت بتعلم ليه انت معكش اي اثبات رسمي انك تبقى معلم رؤساء الكهنة دول ما تفتكروش بس كانوا حنان وقيافة لا ده كان فيه 24 رئيس كهنة لان كان داود النبي قسم الكهنة الى 24 فرقة كانت كل فرقة يجي عليها الدور تنزل تخدم في الهيكل وكل فرقة من ال 24 كان ليها رئيس فدول اتجمعوا مع الكتبة مع الرؤساء او مع الشيوخ الشيوخ اللي هم الارخنة اللي هم الناس الاغنياء اللي في ايديهم السلطان والثلاث هيئات دول رؤساء الكهنه والكتب والشيوخ هم اللي بيكونوا مجلس السنهدرين اعلى سلطة حاكمة في اليهود مجلس السنهدرين ده المكون من 72 شيخ سألوه بأي سلطان انت مين ومين اللي اعطاك السلطان انك تعلم مين اللي اداهولك لان فهموا كويس جدا ان الحركة اللي عملها المسيح كانت حركة ميسيانية بالدرجة الاولى فاجاب وقال لهم وانا ايضا اسألكم كلمة واحدة فقولوا لي معمودية يوحنا من السماء كانت ام من الناس المسيح كعادته يرد السؤال بالسؤال بس هنا المرة دي المسيح بيسأل بيسأل مين بيسأل المسؤولين عن تعليم الشعب اللي هم بيقولوا له انت بأي سلطان انت مش معاك عمة زينا انت مش من مدارسنا بيسأل المسؤولين عن تعليم الشعب ومن خلال سؤاله فضح وبين مدى قصورهم القاتل في تعليمهم للشعب لان تقصيرهم في التعليم ده سبب ضياع الشعب وهلاك الأمة. ليه؟ لأنهم ما كشفوش للشعب عن أهمية يوحنا المعمدان. ما تفتكروش المسيح لما سأل سؤال بتاع يوحنا المعمدان ده معموديته من السماء ولا من الناس؟ كان بيقصد إنه غير الموضوع، لا ده المسيح بيتكلم في صلب الموضوع. عايزين تعرفوا بأي سلطان؟ طب جاوبوني وأنتوا تعرفوا. هما ما كشفوش للشعب عن أهمية يوحنا المعمدان ولا قدموا يوحنا المعمدان كنبي ولا اعتمدوه كنبي برغم ان هما راحوا وبعتوا وسألوا يوحنا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر ولا حتى قبلوا إرسالية يوحنا المعمدان لأن كل الشعب خرج معتمدين من يوحنا ما عدا رؤساء